السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استأن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس رضا بالله عز وجل وكانوا أكثر الناس رضا بدين الله عز وجل وكانوا أكثر الناس رضا بأي بلاء نزل من عند الله عز وجل فكانوا ولا زالوا أعظم أمثلة في الرضا كثيرا كان أو قليلا كلما نزل على أحدهم نعمة أو بلاء كان أكثر أو ضرب كل منهم أكثر وأروع الأمثلة في الرضا حتى أن الله عز وجل كتب لهم أن يدعى لهم بغير طلب منهم إلى يوم الدين حين تقول عن أي صحابي أو تذكر اسم أي صحابي فتقول بعده رضي الله عنه رضي الله عنه دائما ندعو له ولكن الصحابة رضي الله عنهم ومع عظم قدر الرضا في قلوبهم ومع عظم ضربهم لأمثلة للأمثلة في الرضا إلا أنهم كانوا أبعد الناس عن الرضا في الحسنات أبعد الناس عن الرضا إن صح القول في المنازل أبعد الناس عن الرضا في الدين كان عندهم شره كان عندهم حب كان عندهم حماس كان عندهم هم هم كان عند الصحابة هم في دين الله عز وجل كان الدين عندهم هم لا يستطيع أحدهم أن ينفك عنه مطلقا أبدا مهما حاول ومهما كانت الظروف كانوا مهمومون جميعا بدين الله عز وجل فتجد الجميع يبحث عن علو الدرجات وكثرة الحسنات مش بس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين الصحابة كلهم دائما يضرب بالمثال أبو بكر هل أحد يدخل من تلك الأبواب كلها الجنة لها ثمان أبواب ينفع واحد يخش من الثمانية آه مين أبو بكر تمام فكان هذا آه ما يا سلام أبو بكر الصديق وعمر والسباق مع أبي بكر رضي الله عنه وعثمان في النفقة و و ولكن لم يكن هؤلاء فقط بل كان مجتمع الصحابة كله عالي الهمة وأكثر دليل على ده لما جاء الفقراء المدينة فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله قد اجتمعوا وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم هؤلاء لم يعرف لهم اسم أصلا يعني مين الرجال حدش يعرف ومع ذلك اجتمعوا وراحوا يشتكوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم الناس اللي معاها فلوس هتاخد الدرجات ال- ال- العليا والنعيم المقيم في الجنة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فهم فضلوا بال- بالثانية والثال- بالثالثة والرابعة بيتصدقوا واحنا معناش احنا فقراء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء تسبقون به من سبقكم قال أفلا أعلمكم شيئا آه، تسبقون به من سبقكم ولا يدرككم من كان بعدكم إلا إن فعل مثل ما صنعتم فقالوا بلى يا رسول الله فقال تحمدون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تقول سبحان الله والحمد لله و... والله أكبر بعد كل صلاة كل واحدة منهم 33 مرة ومنهم من قال ان تتقال كده كلها على بعضها عشان خاطر ما يجيش حد ايه حضر له درس يقوم قايل لك لا ما لا ممكن في اقوال بتقول ايه تقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر س- مره دي مره كده او كده مش فارقه ثم رجعوا بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبسهم الهم ايضا قالوا يا رسول الله علم إخواننا من الأنصار وذكروا الأنصار لأنهم ما سافروش فلوسهم معاهم قاعدين في المدينة ما صنعنا فصنعوا مثل ما صنعنا فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الشاهد إن كان المجتمع في نوع من أنواع ال- ال- الغبطة والتنافس مين هيجيب أكتر الفقراء ما راحوش للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه هو احنا فقراء ليه ولا احنا هيحصل لنا ايه ولا ايه الفرق بين ما اعرفش هم راضيين برزق الله عز وجل لهم بس مش راضيين ان التانيين دول يسبقوا ومن ذلك ايضا حديث اسماء بنت يزيد الانصارية انها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فذهبت له وقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك بالبداية كده بأبي أنت و... يعني احترام من البداية بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك جعلني الله فداك اعلم أن ما من امرأة كائنة في الشرق ولا في الغرب سمعت بما أقول أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي أي واحدة هتبقى على مثل رأيي ثم قالت إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك وإن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومفضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المريض وشهاد وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله وإن الرجل منكم إذا خرج إلى الحج أو العمرة أو الرباط حفظنا لكم أموالكم وعزلن وعزلنا لكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر ما واحد منكم يساعي يطلع يحج ولا يعتمر نقعد احنا نعمل الكلام ده فما نشاركوش في الأجر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجهه إلى الصحابة وقال هل سمعتم مقالة أو مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها عن أمر دينها من هذه سمعت واحدة بتتكلم في الدين كده تسأل سؤال أحسن من السؤال ده فقال الصحابة يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انصرفي يا امرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعذل ذلك كله قال فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا ف... الست دي جاية ليه ها عقبال عندكم كده جاية وفضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز والحج والعمرة وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله وإحنا قاعدين في البيوت هو ده كان اللي مضايقها ثم هي في البداية قالت إيه أنا وافدة النساء اعلم من البداية كده اعلم أن ما من امرأة في المشرق أو في المغرب سمعت بمقالتي هذه أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي إلا وهي على مثل رأيي فماذا حدث شاهد ان المجتمع كان بيبحث عن العلو ما كانش فيه قول لي لو عملت كده يبقى حرام ولا لا ما كانش فيه هو هي المسألة دي خلاف سائغ يعني على أساس ان هو ما هو فقيه فهم من بعض من لا يستطيع أن يفهم أحد أو هو ذات نفسه فزلوك أن مسائل الخلاف السائغ المسألة لما يطلق عليها مسألة خلاف سائغ المعنى فيها إيه؟ أنه يجوز فيها الاختيار يقول لك دي مسألة خلاف سائغ ولا مش مسألة خلاف سائغ يقول لك فيها رأيين ده فلان وفلان يبقى يجوز كده ويجوز كده مين قال الكلام الفارغ ده؟ هو مش كده لا هو لا, لا زال خلافا ولا زال أحدهم على الحق والآخر جانبه ولا زال إن ده له أجر وده له أجرين مين فيهم مش عارفين إنما ده ما يقولش إن المسألة على الاختيار بس ماهاش خلاف سائغ بقى اسمها خلاف إيه خلاف تنوع إنما لما يكون لا خلاف سائغ يعني في واحد حق والتاني باطل حتى لو كان اللي قال الحق الشافعي واللي قال بطل أحمد مش مهم أحمد بن حنبل يكون حد قال يقول أحمد مين مين أحمد ده ويقول إيه ليه, ليه أحمد يتكلم قدام الشافعي ده مش واحد صاحبي يا جماعة ما تقلقوش هو يا ليتني صاحبته يعني الشاهد إن دي كانت سمة مجتمع دي كانت سمة مجتمع أن كان هناك مسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كانت سمة مجتمع ما كانش أبو بكر أنا قدمت ليه أنا قدمت المقدمة دي فعلا لتعلموا أن المجتمع كان كده المجتمع المجتمع كان كده كانوا مهمومون بدين الله عز وجل جميعا الصغير والكبير المعروف والغير معروف الرجل الأول والرجل العاشر كانوا كلهم كده الفقراء والأغنياء الرجال والنساء وكانوا يحسدون بعضهم بعضا على المسارعة وعلى الخيرات وعلى الحسنات وعلى التوبات وعلى ما يرضي الله عز وجل لذلك جعلوا همهم دين الله الجنة رضا الله عز وجل فضاقت عليهم الدنيا فعلا ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت خلاص فصار أي ابتلاء ينزل على العبد أو أي نعمة حتى تنزل هو شايفها إيه مؤقتة فإن كانت نعمة من ظهر بها وانشغل بها عن المنعم وإن كانت بلاء أو عقاب أو نقص من شغل أيضا لأنه ضاقت عليه الدنيا مش عايزها هو يبحث عن رضا الله عز وجل فصار مهموم فدافع هذا الهم بالمسارعة للمطلوب عارف لما تبقى قاعد مديون مثلا ومستني حد يجي صاحب الدين وفلوسك في جيبك خلاص هتسدد تبقى نفسك ان هو ايه يخش عليك حاله او تديه فلوس كده مهموم ان انت تبقى قاعد مستني نتيجة قدام تحليل بتاعك واقف قدام المعمل وقالوا لك خلاص هنطبعه والتحليل ده بتاع سرطان في المخ بتاعك positive ولا negative لسه ما تعرفش تبقى قاعد عامل ازاي قاعد مهموم كده لو حد كلمك قال لك ايه عندي ليك عروسه حكايه طب اقفل دلوقتي يا ابني دي موافقه اقفل دلوقتي يا ابني دي هتجيب لك الشقه ما اقفل دلوقتي مش وقته مهموم يطلع بقى التحليل اه نيجاتيف ايه اخبار العروسه ايه ما لا خلاص طب والشقه فعش اخد دي من غير دي كده انما وقت الهم مش قادر تستعمل ما تجيش اي حاجه يبقى كل حاجه عندك الموضوع الفلاني كل حاجة عندك للأمر الفلاني ده صاحب الهم يبقى عايش ليدفع هذا الهم لأن الإنسان بطبعه كل حركاته وسكناته يبحث فيها عن السعادة أي حد عايز يعمل أي حاجة أي واحد بيعمل أي حاجة بيبحث عن السعادة أنت بتاكل ليه؟ هربا من الألم الجوع مش تبقى سعيد أنت ليه بتنام؟ هرب من ألم التعب عشان تبقى سعيد انت ليه بت اي حاجة عشان نفسك تبقى سعيد مش عايز تتألم مش عايز تحس بالألم ذلك هم لما جعلوا مرضات الله عز وجل هدفهم وجعلوا الدنيا خلف ظهورهم فلما ترمى الدنيا على أعتاب دارهم لا يبالون وإذا أخذت منهم أيضا لا يبالون لما؟ لأن عندهم هم رضا الله عز وجل أنا ليه قدمت تحديدا بالصحابة لسببين مهمين جدا طبعا في أسباب كتير هم خير هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس الناس قرني ثم الذين يلونهم انا بتكلم بس في حتة معينة ليه واحد تحديدا يعني واحد لتعلم او لأذكرك ان تجربة وجود انسان مهموم بالدين دي تجربة بشرية حادثة حصلت يعني زي ما بنقول كده ايه جربناها ها ونفعت يعني حصلت ففكرة ايه ان لا اصل دول الصحابة يعني الصحابة دول بني ادمين ولا مش بني ادمين بني ادمين هم بني ادمين وكان عند الصحابة قصدي ايضا اشياء لا ترضي الله عز وجل يعني منهم من زنى صح منهم من قبل امرأة قبل الصلاة منهم من شرب الخمر وحد في ذلك ومنهم من ارتد الناس دايما اصلها تقول لك ايه لا اصل دول الصحابة تيجي تقول له اصل ابو بكر عمل كذا ولا عمر عمل كذا ولا عثمان ولا ابو عبيدة يقول لك لا اصل دول الصحابة ايه يعني دول الصحابة لا دول مع كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام ما احنا لو كنا مع النبي كنا كنا, كنا ايه كنا ايه اه خيبة بقى كنا ايه ما كان في ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وايه اللي حصل ارتدوا صح كان في ناس بت... كان في آه، احد الصحابة كان كان صحابي بقى تمام هو كان صحابي ما ينفعش نقول عليه صحابي كان صحابي وكان بيكتب الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عارفين يعني ايه بيكتب الن- الوحي النبي بيستأمنه صلى الله عليه وسلم على كلام ربنا تمام وعمل ايه آه، ارتد وراح اتبع مسيلمة وراح قال لهم لا محمد ده لا نبي ولا بتاع ده انا اللي كنت بألف الكلمتين اللي انا بكتبهم دول كانش بيقول حاجة انا اللي كنت بألف يعني هو كذاب ويعلم انه كذاب وارتد وخسر الدنيا والاخره واضح ف... ففكرة لا أصل لو كنا وقت النبي لا كان ممكن تبقى من ال- الناس اللي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنت شربت خمر وارد هتكون انت بصيت على معرفش ايه او نمت على معرفش ايه كا- كان ممكن وكان ممكن تكون صاحب هم ولكن صاحب الهم لا يرتبط بزمن ولا يرتبط بنبي ما يرتبطش بكلام ده يرتبط بمين بدين الله عشان كده يوم ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم نفسي يوم نقعد نتكلم عن يوم أن مات النبي لأن مصيبة بصراحة احنا لو كنا عايشين اليوم ده ما تجيش تقول لي بقى ايه ده كان ايام النبي و... لا ده مصيبة مصيبة من كام آه، اسبوع ربنا ربي يخليهولي ولا يبتلني فيه ابدا ابني جاله اختناق وهو عمره سنة آه، وشهرين سنة وشهر مش فاكر هيزعل لما يكبر ويسمع الفيديو ده بس مش مهم انا اسف يا عم آه، فجاله اختناق وماسكه في ايدي كده لقيته ساب ما بقاش عارف يتحكم في نفسه وزرق فظننت انه سيموت شوف انا دكتور ولا كني خريج معهد تكثيف الرنجة خلاص نسيت كل حاجة ممكن لها علاقة بأي حاجة بالطب في يوم من الأيام ما نسيت بقيت ماسكه وعمال اهزه كده اللي هو أول ما خد نفسه ورجع وابتدى يعيط خدته في حضني كده طلعت أجري بيه في الشقة لحد ما طلعت بره وقاعد لوحدي وعمال احضن ابني قعدت اعيط معلش آه، ده مين ده ده ابني اللي هو اصلا عايش معاه بقاله سنه يعني اكبر كلمه قالها في حياته كانت ماما مثلا يعني إن طبعا بحبه حب فطري ولكن الانهيار اللي كنت حاسس بيه وقت ما ابني حصل فيه كده أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي عمره وفي دينه وفي السامعين وأولادهم آه الانهيار اللي حسيت بيه ده آه تخيل النبي بقى مات يعني صلى الله عليه وسلم يعني تخيل بقى انا قاعد دلوقتي مثلا عليه مثلا كده وقال لك ايه انا اذكر ان لما كنتش موجود انا ساعتها بس كان في احد مجالس العلم وفي المجلس كده اهو في نصه جه خبر ان الشيخ الالباني مات مناحه ليه جاء امام الحديث مات فلما تبقى قاعد كده عمر بن الخطاب ده يرفع السيف لا والله ما مات محمد أبدا إنما ذهب إلى ربه وسيرجع من قال مات سأقتله تعرف ان آه، خلاص راحت مش قادر هو يتحكم في نفسه آه، سيدنا عثمان قاعد في الارض عمال يبكي وسيدنا علي ال- شويه ياخدوه كده وشويه ياخدوه كده عمل آه، مش عارف يصلب طول لما تيجي بقى ال- ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو داخل والله بستعجب على الموقف ده ماشي كده مش عارف ايه اللي خلاني اسيب الدرس واخش في الحته دي بس آه، ماشي كده داخل آه، المسجد وده الحال يعني هو شايف ده ابو بكر عمال يعمل ال- ال- عمر بن الخطاب عمال يزعق وسيدنا علي عمال يعيط وسيدنا والصحابه منهارين بقى يعني ده, ده, ده يبقى الباقي عامل ايه؟ وده ساب كل ده ومشى ودخل جوه ولا رفع عنه الستار ونظر إليه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا ثم وضع عليه الغطاء وخرج إلى الناس وصعد على المنبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تمهل يا عمر خلاص بقى دين ربنا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثبات ثبات أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن الأمر عنده دين حتى ما كانش متعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحبه ولكن يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم مات حزن أبو بكر الصديق وبكى ولكن كمل ما عادش يعيط ويركن ويوم أبو بكر مات عمر كمل و- ويوم ما عمر مات عثمان كمل ويوم ما عثمان مات علي كمل وكله كمل في مكانه كله كمل في مكانه ومحدش اتغير كله كمل في مكانه فهي تجربة حصلت حصلت جربناها ونفعت بل اليوم أيسر اليوم أيسر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة تخيلوا والله اللهم لك الحمد طبعا كنا نتمنى نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس كل واحد يسأل نفسه أنا كنت أستحمل يحطوا عليا حجر آه، ويحطوني في الرمضاء آه، ويقولوني اكفر بمحمد فأقول لهم أحد أحد ده أنا مش عارف أربي دقني سامحوني بقى من غير زعل اه ده اقول لك اصل بيعملوا مع, مع ان اللي بيعملوا ده النهارده ما بقاش في حاجه اسمها بيعملوا ولا لسه بيعملوا ها لا لا ما فيش خلاص بقى كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب ما فيش حد بيعمل ومن زمان على فكره معلش آه، النهارده بيعملوا مش بيعملوا لا اللي بيعملوا ال- ال- الشغل اه اوقن ان الشغل صعب شويه احيانا تمام لان احيانا وان كنت انا اعرف ناس ملتحين كتير شغالين في شركات مالتي ناشونال في مايكروسوفت وفي مع... كتير انما النهارده بقى بيخاف من كن- هوهوة الكلب ما هو الكلب اخره هيعمل ايه ينبح اخره ينبح تمام اللي حي يوجهه نباح الكلاب لن يصل ابدا ابدا يستحيل فتخيل بقى انت كده تخيل انت واحد كانوا هيلفوك في حصيره قش ويولعوا فيها من تحت واصبق يلا اكفر بمحمد هتعمل ايه كل واحد عارف نفسه بقى واحدة تتضرب بالقلم من أبو جهل يعني مدير أمن الكفر ذات نفسه هو اللي نازل يضربها بالقلم أو- هو شخصيا هو اللي نازل يضربها بالقلم ومع ذلك تجد ان هم كانوا ثابتين ثابتين روحوا يثرب نروح يثرب سيبوا فلوسكم نسيب فلوسنا لا، روحوا مكة طب ده احنا لسه راجعين من يثرب نطلع على مكة ايه المشكلة ليه ليظهر دين الله عز وجل انما احنا نسافر ليه الا من رحم الله عشان اجيب شقة عشان ادفع الاقساط عشان اصيف عشان ما اعرفش ايه انما يلا بينا جنوب افريقيا دعوه هتلاقي بقى ده بقى مامته قايله له وده باباه قايل له وده ابن خالته قال له وده وهو معدي في الطرقه صبع رجله الصغير اتخبط في طرف التلاجة فمتعور مش قادر يتحرك يا عيني إصابة ملاعب فمضطر يقعد 65 سنة تحت الملاحظة لا كده بقى فلا هي حجج ولكن التجربة مجربة جربناها ونفعت اتنين السبب التاني اللي انا بدأت بيه المقدمة دي هي ان انت تعرف مكانك مهم جدا ان انت تعرف انت فين م- موقعك فين مكانك فين ليه لانك لو معرفتش انت فين هتفضل تعمل ايه بس او كلام جميل آه، كلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه او اي حاجة من الحاجات اللي ما تاكلش عيش إنما لما تعلم أن بشري آدمي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويضرب ويسحق ويشتم وصاحب مال وصاحب أولاد وصاحب زوجة وصاحب عيال عرف يعملها وفي ظروف أصعب من دي قد تشعر بالغيرة وهذا ما جئت له إن أنا نفسي فيما تبقى ان انت وانت ماشي بس يعني لو انا وصلت لي انا مش عايز اجي كده يعني انا حاطط هدف النهارده حاجه واحده بس ان انا احس ان انا غيران بس ان انت تغير من دول ان انت تغير ان في حد سبقك ان انت ما تكونش راضي اللي قلنا في الاول بموقعك ومكانك وبشكلك وبعطائك وطريقتك وبعبادتك ما تكونش راضي وإن استطعت أن ترتقي إلى أن تنافس الأموات فافعل أبو مسلم الخولاني قصته مشهورة ومعروفة وقلناها 100 مرة نقولها المية واحد لما كان في بيته محراب عارف انت في بيتك حمام وأوضة نوم ومكتبة أحيانا وسفرة وصالون آه، صح؟ ها، سؤال أين المحراب البيت؟ فعلا أين محراب البيت؟ تيجي بقى محراب البيت طب هو لازم يعني يبقى برخام ومقوس و- مش لازم مش لازم طبعا لازم اركب له مايكات عشان خ... مش لازم فين الحته اللي انت بتصلي فيها فين الحته اللي لما بيقولوا آه، آه، فولاء احمد محمد محمود حسين سهى نهى جيلان مريهان اي حاجه بتصلي بيصلي فأقوم متوجه للحته دي فين انما بياكل معروف فين احيانا يعني لان في ناس بتاكل في حتت عجيبه في البيت انما معروف مكان الاكل بتطبخ يعني مش هينفع تلاقيها قاعده في اوضه النوم وبتطبخ هو مكان المطبخ وفي حمام وفي محرب فكان السلف عندهم محاريب في البيوت عندهم محاريب في البيوت فكان يضع أبو مسلم الخولاني هذا صوت كرباج في المحراب بتاعه اكتبوا من الواجب لو في حد نفسه يعمل واجب أنا هعمل محراب في البيت النهاردة يعني لو حد ناوي يعمل واجب تمام آه وبالمرة وحرب بدقني النهاردة لأن عيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اطلقوا اللحم خليك شبه النبي صلى الله عليه وسلم كده شبه هو مش اطلقوا اللحم اه اطلقوا اللحم ومعلش لو وقفت في لجنة دي عشان خاطرنا تمام عشان خاطر اقف ما فيهاش حاجة يعني الراجل ده يعمل ايه يعني ده تلاقيه ماشي ب الله يكون في عونك وان كان هو اقرب بس دي خلقه النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه وكانت لحيته تملا صدره يعني العلم اللي زي دي علم كده يعني كانت صلى الله عليه وسلم لحيته كثه تملا صدره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رب تمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى انا بقول لكم ان في واحد قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى وحفوا الشارب صلى الله عليه وسلم تمام قد بلغت فانتظر ثناء أو عتاب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد فكان يقف يصلي أبو مسلم الخولاني هذا في المحراب بيته وكان إذا آلمته قدم قال أخذ الصوت الكرباج وضرب قدمه وقال قومي فوالله لأزحفن بك إلى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني ثم يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا شوف الكلام ده مش معاهم أصلا أبو مسلم هو ده في حتة ودول في حتة هو فاكر هم الصحابة فاكرين ان هم هياخدوا النبي لوحدهم صلى الله عليه وسلم لا احنا هنزاحمهم حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا فده غار غار فنفسي تغير عارف اللي بيغير على مراته عارفين كان في كائنات كده زمان هي أخذت في الانقراض يعني هذا الكائن أخذ في الانقراض يعني بس هم هيعملوا له محميات عشان يحافظوا على البعض فبعد كده الأجيال اللي طالعة جديد يقول شايف ده يا حبيبي ده كان بيغير على مراته طبعا انت واقف في القفص كده آه طلعوني بره هو فاكرك مجنون ياه ده كده بقى يا رب استرنا يا رب اللي بيغير على مراته ده بيغير عليها ليه حاجة من الاتنين يا بيحبها يا على قناعة ان هي ليه بس يحب حب امتلاك يعني ممكن يكون واحد ما بيحبش مراته بس بيغير عليها ليه عشان دي مراتي ايوه يا عم انا مصدق بس انت بتغير عليها ليه ما دام انت ما بتحبهاش لانها مراتي انا فاهم ان هي مراتك ايه السبب ان هي مراتي هو عايز يقول ايه ان دي بتاعتي انا بس حتى لو ما بطقهاش بس دي مراتي فمحدش له فيها غيري التاني بيحبها فيغير عليها اللي بي عنده حب امتلاك ده يزعل لو حد بصلها صح يزعل لانها بتاعتي يزعل لو حد بصلها ويتجن لو هي بصت لحد انما اللي بيحب مراته مش بس يزعل ده يتقهر يتقهر يحس انه مقهور ليه لأن هو بيحافظ عليها حتى وهي مش موجودة بيحبها بيخاف عليها حتى وهي مش موجودة بيفكر فيها حتى وهي مش قدامه مع انها مراته يعني بس بيحصل فلما يعرف ان هي حد بصلها يتقهر ولو عرف ان في حد بيحاول يقرب لها حتى لو ما قدرش يوصل يتجنن ليه مراتي اللي ملكي وبحبها فلما يكون في واحد بيحب الجنة بيحب ربنا لما يحس ان في واحد ربنا راضي عليه وعلامات ده واضحة جدا وهو لسه يبقى مقهور مهموم مش طايق هيموت ومش يوصل له ويعديه اما بقية الكائنات اللي هي موجودة ده ايه ولا فرقة معاه عادي مفيش مشكلة حد بيرنلك مين ده احمد احمد مين احمد ده يقول لك ده احمد أه مين احمد يعني احمد يا ابني صاحبك ايه ده طب وبيرنلك ليه تلاقيه بقى تليفونك مقفول طيب بس كده خلاص مفيش اي حاجه هزيه كده هزيه يمكن يشتغل او خديه على ظهره يمكن هيقول حاجه تانية يعني فعلا يبقى ماشي في الشارع كده اهو ده ابني جايبها من على البحر ولا متجوزها أنا أنت- يعني انت عامل انت ايه اللي انت بجد والله انت ايه اللي انت عامله ده طب انت شايف اللي احنا شايفينه فعلا انت شايف ده اه شايف طب السؤال ايه بيتشاف ازيد يعني احنا كده خلاص كلنا سوا انتوا بتؤمنوا المساواه للدرجه دي انتوا مساواه قمه الشفافيه ده. ففعلا في ناس ربنا يا رب يهدينا ويهديهم يا رب يهدينا ويهديهم يا رب اكتب لنا الهدايه ده انا ب... طبعا انا بهزر يعني انما وقتها انت بتكون مقهور وازاي و... و... و... و... إزاي طيب ما تجيش رجولة عند اللي انت عامله ده don't mix فتحس ان انت هو اليومين دول حاجات بتقهر كتير آه. ربنا يعفو عنا عودوا إلى مقاعدكم يعني أنطقه الله عودوا إلى مقاعدكم موجودة حبيبي موجود هي راحت فين المقاعد موجودة احمدوا ربنا ان هم سايبينكم تتنفسوا ممكن تجيلك فاتوره في اخر الشهر وان انت عامل overload على ال... على ال atmosphere انت خدت مليون جزيء اكسجين زياده وده ممكن يعمل ازمه نعود الى مقاعدنا لذلك قال بعض السلف إذا علمت أن أحد سابقك إلى الله عز وجل فسابقه لو عرفت أن في واحد سبقك لربنا فسبقه عشان لو وصل هتتقهر طيب أين الهمة أين الهم أين موضع العلو يعني إيه علو لما يوصف أحد بعلو الهمة ما هي الهمة وما هو العلو يقول لك هم فلان بأن يفعل كذا أي أراد أن يفعل وعزم أراد وعزم يعني إيه الهمة ترى هي ليست شعور يعني هم أن يضربه يعني إيه أراد وعزم يعني إن أنا شايف الراجل ده رايح يضرب الراجل ده هم أن يضربه تمام إنما ما فيش واحد قاعد كده هو بيفكر إنه يضرب أو ناوي يضرب فلان وتقول هم أن يضربه الهمة إيه ترى هي أصلا فعل طب والعلو قيل هو القهر إن فرعون ها علا في الأرض قهر أهل الأرض قهر أهل الأرض فعلو الهمة إيه حد يعرف يركبها على بعضها كده إيه مثلا دي توتاية شكلها دي دي توتاية شكلها كمان طيب لا هو طبعا مش يعني مش هنحصر الموضوع في تعريف ولا اتنين ولا تلاتة ده احنا لو حبينا نطلع تف- تعريف كلها دي اشياء ايه تعريف ايه اصطلاحية فقط انما من معانيه انه قهر نفسه في العلو قهر نفسه للارتفاع قهر نفسه للوصول قهر نفسه للمراد فعلى على كل أفعاله للوصول إلى مراده هو كان المقهور والقاهر كانت الإرادة والأفعال فإرادته وأفعاله قهرت كل رغباته للوصول إلى مطلوبه هذا هو علم عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم مثلا سبحان الله علو الهمة في الطلب كنا لسه بنتكلم من كام يوم عن الفقه مش عايز أكون بايخ بس آه، أبقى بايخ شوية مش مهم ما تزعلوش مني يعني كام واحد مخلص طهارة وصلاة وصيام هتلاقي كتير صح؟ طب نبتدي بقى نتكلم في زكاة وحج وعمرة وجهاد ده بقية كتاب العبادات بس كام واحد هتلاقي أقل بكتير طيب آه، زواج ونكاح انت متجوز اه خلصت زواج ونكاح وزواج و- وطلاق لا والله ما انا المأذون اللي جوزني ما انا ما طب محتفظ بنمرته عشان لما تتزنق قدام ولا هو طب ربا وبيوع وانت تاجر لا والله ما انا معايا نمرة ال طب وانت بتعرف تسأل اصلا وبيجي على دماغك ان ده حلال ولا ده حرام اين الطلب فين الطلب فين الناس اللي بتتعلم اين القراءه النهارده تروح للمكاتب كنت لسه في دار السلام الناس بتقول لك آه، في ركود غير عادي بقول له انا في كتاب طالبه منك داخل لي في اكتر من ست شهور ما جاش ليه قال لي البلد كلها كده البلد كلها كده ليه محدش بيقرا ليه محدش بيقرا عشان محدش عايز يتعلم طب ليه محدش عايز يتعلم عشان خاطر آه، مفيش علو هب مفيش لما تيجي تسمع سبحان الله افتكروا كام حاجه كده عشان تعرفوا هم كانوا فين واحنا فين كان الامام النووي يحضر في اليوم اثنا عشرة درسا على فكرة اليوم دي اللي هي 24 ساعة عادي يعني تمام كان بيحضر كام درس 12 درس هم؟ اه 12 درس يعني خمس محاضرات اه جميلة دي والله ربنا يجزيك خير الله يحفظك يعني خمس محاضرات واحنا نحضر خمس محاضرات بس عشان الكلية عشان الشهادة فعلا انما غير كده مأساة وكان رحمه الله يمشي بالطريق يكرر ما حفظه من العلم ويراجعه وعبد الله بن محمد فقيه العراق طالع المغني اللي هو 20 مجلد أصلا قول بالتحقيق من غير التحقيق يا عم نزله النص 10 مجلدات 23 مرة انت تستنى تقرا الكتاب تجيب اخره وتحلف عليه بعد كده اهو وتكتب للتاريخ ان انت قرأت هذا الكتاب اه الى اخره وما تركت فيه تركت فيه كلمة ولا حرفا الا وقد وعيته اه وهو الكتاب اصلا ثلاث ارباعه صور قال وعبد الله بن محمد فقيه العراق طالع المغني 23 مرة وعبد الله بن نافع جلس الإمام مالكا 35 سنة وقال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين قال ثعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو خمسين سنة قال أبو زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث يعني مليونا قال جرير جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم منها يوما واحدا ما بيقولش ما غبتش قال لك ما خرمتش يوم لأن الثقب ده عور قال لكم كلمة تزعلوش مني بس ما تزعلوش مني يعني ولو حد بيدي دروس في مساجد او كده هو او كده يحفظها كان شيخنا يقول لنا ايه يا ابني انت اهون الناس عند عند اللي بيحضروا لك قلت لكم كده قبل كده بس ما تزعلوش مني والله والله ما قصدي حاجه انت اهون الناس عند اللي بيحضروا لك كل دول جم عشان فاضيين ولو واحد جاله حاجه في حياته والله ما هو جاي إلا من رحم الله فلو حد فيكم مثلا بيدي كلمة في مسجد أو بيدي درس وحد حضر له خليك عارف بس زاد العدد ولا قل ده أزيد من ده ولا ده أزيد من ده ما تفرقش كله بيتساوى في حتة انت أهون واحد الناس دي جاية عشان فاضية إلا من رحم الله إنما لو حد عنده خالته جاية له البيت ولا جاله ميعاد رؤية شرعية في نفس الميعاد ولا عنده محاضرة في معرفش ايه ولا اي حاجة حتى لو ثانوية مش هيجي ويقول لك ينزل على النت وبقابلني لو شافه وحتى لو ما شافوش ولا حتى شافه ما بتفرقش انما هو جاي عشان فاضي إلا من رحم الله أنا بقول إلا من رحم الله لأن ممكن يكون في واحد ونص في المية من أو أزيد ممكن يكون فيه فاحفظوها يعني وقال جرير جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم منها يوما واحدا وقرأ ابن حجر السنن لابن ماجة في أربعة مجالس وقرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين, الصلا بين صلاتين الظهر والعصر وهذا الكتاب يشتمل على 1500 حديث وكان يقرأها بالسند قطعا قال محمد بن إسماعيل مر بنا أحمد بن حنبل ونعلاه في يده وهو يركض في ضروب بغداد ينتقل من حلقة إلى حلقة أحمد بن حنبل اللي يقرأ عنه يحس إن هو كان مشروع بني آدم وفشل عارف انت لما تخرج من المسجد وتقوم فأقول لكم حاجة دي من باب الأخلاق مفيش مشكلة خالص ان انا امسك الحذاء بتاعي وانزل احطه على الارض حلو يعني مسألة ان انا العب لعبة انا هشوف حرميه من فوق ولو نزلوا اتنين جنب بعض بالظبط وعملوا صوت ترقعة دي يبقى انا كده جامد لا يعني سيبك بتعمل تراب وشكلها وحش يعني اكثر خلقا ان انت تنزله على الارض عادي الا لو حد كبير وما بيقدرش يوطي مثلا جاله غضروف ولا حاجة ده موضوع تاني انما الاكثر خلقا ان انت تنزل تحط الشبشب بتاعك على الارض وبعد كده تلبسه انما شو لا شكلها وحش مش مؤدب مش منظر واحد خارج من المسجد تمام ما بتتعملش في حتت اقل من كده فما ينفعش نعملها في المسجد دي مع ركوب الدب الدبه اللي هي اللي تركب الشبشب او الجزمه على أيام أحمد كان أكيد شبشب تاخد وقت قد إيه؟ ثلاث ثواني يعني وثلاثة زيهم عشان يقلعوا أدي ست ثواني مش وقته أحمد يعمل إيه؟ هو شبشبه معاه خارج من المسجد يطلع يجري على المسجد التاني ويخشه لسه بقى هنزل والبس وبعد كده رمله تخش في الشبشب اقوم عامل كده عشان خاطر منزلها ولا الهوا ولا الهوا فعلا احيانا انت تقعد تبص كده هو ايه عشان خاطر كده حفظ مليون حديث ما هو حفظ مليون حديث ليه؟ حفظ مليون حديث ازاي اصلا ولا بقى منظري وعيب وانا الامام احمد واما امشي بجاره في الشارع كده وسط الناس وشكلي وحد هو مسك دي وطلع جرى يقول لك كنا بنشوف الامام احمد بيجري كده اهو عمره ما فكر في منظره الراجل ده عشان خاطر كده لما كان يحب يجيب معهوش فلوس يجيب ورق عشان يكتب الحديث عن ايه يروح يجيب ايه يروح يجيب ورق من المزابل يجيب ورق من المزابل كده ويجففه ويكتب عليه مش فارقه طب عيب هيشوفوك وانت واقف على المزبله ولا الهوا مش فارقه اجيب بس اجيب ورق رضي الله عنه وقال البخاري كتبت عن ألف شيخ وعن كل واحد منهم عشرة آلاف حديث وأكثر ده البخاري اللي أنا عايز أقوله إن دول العلماء إن استطاع أحدكم أن يكون عالما فليفعل فإن لم يستطع فليتعلم يعني النهاردة لما نيجي نقول مثلا كتاب فقه كامل العبادات طهارة صلاة صيام زكاة بس كتاب أداب المشي للصلاة بتاع الإمام محمد بن عبد الوهاب تقريبا حوالي 15 درس لشرح الشيخ عبد المحسن العباد موجود على النت ما تسمعه وتقراه أو تاني كتاب أداب المشي إلى الصلاة ده كتاب فقه يعني سيبك من اسمه هو اسمه أداب المشي إلى الصلاة ده كتاب فقه تمام طهارة والصلاة والصيام و آه وزكاة وشرحه للشيخ عبد المحسن العباد موجود على النت 15 درس يعني تقريبا 15 ساعة خلصت مش قوية مش موضوع كتاب رياض الصالحين لسه لحد النهارده دلوقتي فينا واحد ما قراهوش يعني رياض الصالحين الى الان انا مش عايز اقول الأربعين النوويه لان انا ما ينفعش يكون ما حدش ما قراش الأربعين النوويه ولو ما حدش ما قراهاش ير... م... لسه ما قراهاش يروح النهارده يحط جدول 10 ايام يحفظها لان دول ما بيتقروش دول بيتحفظوا الأربعين النوويه دول بيتحفظوا دول مش للقراءه يعني خليك معاك 40 حديث ولا 42 حديث الامام احمد معاه مليون انما خليك انت 42 يعني مليون ل 42 نسبه وتناسب انما ما ينفعش ما اقراش رياض الصالحين ما اعرفش ما, ما, ما ينفعش ما اعرفش اجور الاشياء واداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واداب الاسلام والترغيب في بعض الامور والترهيب في ما ينفعش ما ينفعش ما اعرفش اسلم ازاي والبس ازاي واقولي وانا بلبس واقولي وانا بقلع واقولي وانا نازل واقولي وانا راجع وحاجات كتير جدا ابوابه كتير واسلم على مين وما اسلمش على مين واكل ازاي اكل ازاي اكل ازاي دي اللي انت بتبقى بتلاقي ناس يعني عايز يثبت لك ان الفن التجريدي موهبه في أي طبق وياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا وياكل تقول له كل مما يليك يقول لك ما الطبق كله بتاعي يعني هو كل مما يليك ده عشان خاطر كلنا مع بعض فكل واحد ياكل مما طب ما ايه رايك يبقى شكلك برضه حلو يعني بالمناسبه يعني مش شرط يكون مثلا ما ينفعش ما ينفعش يكون لحد النهارده ما قريتش كتاب سيره واحد للنبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لك احد امتى ولا بدر امتى ولا الحديبيه امتى ولا تبوك كانت امتى تعرفش البيعه كانت امتى وكان شكلها عامل ازاي ما تعرفش النبي يوم ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم دخل بات على طول ولا بات بره الأول الدخلة كانت ازاي المسجد اختاره ازاي أبعاد المسجد كانت ايه انت عارف شقتك كم متر بس ما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده كم متر شكله عامل ازاي احنا عملنا فيديو عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما شافوش يبقى يشوفه احنا ليه عاملين هشيره على الصفحه النهارده ان شاء الله احنا ليه عاملين لكل واحد يجي لك يقول لك ايه حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم راجل جميل كده ايه شعر ابيض في ابيض وما اعرفش ايه وبتاع ويقعد يوصف لك حاجات مش ده النبي ده انت شفت واحد ده كان واحد صاحبك اللي انت شفته ده ده كان واحد تاني خالص او صف تانية خالص مش هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم امال انت بتتكلم عن مين يا ابني ده كان كابوس فعلا اه والله فانت مش عارف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم النبي اتجوز كام واحده اولاده اسمهم ايه مين اكبر من مين دي اتجوزت مين ودي اتجوزت مين ودي ماتت امتى مهر دي كان ايه على فكره طب دي حاجات شخصية قوي يعني ممكن حد يقول بيقول كده النبي كان بيحب يلبس ايه وبيلبسه ازاي وايه حب الالوان ليه وكان عنده كام دبة كام عربية يعني كام حاجة بيركبها لما يحب يطلع من مشوار من حتة لحتة كان بيركب ايه كان عنده كام حاجة كانت ثروته ايه كان عنده كام بيت صلى الله عليه وسلم كان بيصرف منين ما سألتوش نفسك السؤال ده صحيح النبي كان بيصرف منين هو النبي كان بيشتغل لما راح المدينة كان بيشتغل وفي تسع بيوت كان بيصرف منين ما حدش مره جاله الفضول كده الله صحيح التسع بيوت دول كانوا بياكلوا منين الله والله والله دي كلام يعني حاجه برضو تثير الفضول هو كان بياكلوا ازاي صحيح وبياكلوا منين صلى الله عليه وسلم يقول لك انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم طب كان بياخد اجر انس ده طب قصته معاه ايه من غير زعل انتوا مش بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد طبعا جواه هيقول ايه طبعا لا طبعا طبعا طبعا خالص صح معقول يعني ما بحبوش هو في حد بيحبه قدي ما جالكش فضول مره ده احمد حلمي جاله سرطان بيقولوا الدنيا اتقلبت على الفيس اخر صورة لاحمد حلمي قبل ما يخش العملية اول صورة لاحمد حلمي بعد ما اتخرج من العملية صورة لاحمد حلمي نادرة من فيلم كذا يظهر فيها الورم ايه يا جدعان في مفيش الا احمد حلمي ربنا رب يكتب له الشفاء والعافية ويهديه ويتوب عليه تمام ولكن وربنا يهديه ويتوب عليه يا رب يهديه ويتوب عليه ويكتب له الشفاء والعافية لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش عايز اقول سووه احمد حلمي في الاهتمام بس اعرف حتى الحاجات يعني خلي فيه فضول كتاب سيرة واحد كتاب اداب واحد كتاب فقه واحد ده لمن ده لدني الهمة اما علي الهمة يرجع النهاردة يعمل لنفسه جدول خمس سنين هيخلص في يومين كان بعضهم يقال له اذهب فلا أرى وجهك إلا بعد القرآن ومئتي ألف حديث طبعا انت لو حد جاء قال لك كده النهاردة تعرف انه بيوزعك وش انت اصلا مش هتفكر تروح له تقول لك ده ايه ده ايه ده امال المكتبة الشاملة اتعملت ليه عشان انا احفظ 200 الف حديث لا النهاردة آه خد اللقمة دي اه القطر رايح فين وت... وتعمل له كده القطر رايح فين وتيجي توصل عند الجراج تلاقيه مقفول لان في حتة تانية مخطوف في مكان تاني العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدنا أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير خيركم من تعلم القرآن وعلمها شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم العلماء يقولوا أن الله عز وجل شهد له بالوحدانية واعتبر اثنين معه الملائكة وأهل العلم فأهل العلم كلهم عدول لأن الله قبل منهم الشهادة يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات تعلم كن عالي الهمة ثاني أمر سريعا العبادة العبادة أن تجدوا عالي الهمة لا يرضى أن يكون مع النائمين لا يرضى لا يرضى أن يكون مع الغافلين دائما كثير الذكر دائما كثير الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان في خده من كثرة البكاء الدموع نزلت حفرت في خد عمر مجرى تمشي فيه حرقت له وشه من كتر ما كان بيبكي وورد عن عثمان أنه صلى بالقرآن كاملا في ركعة واحدة وكان في الكعبة يلا لو حد عايز يروح يعمل عمره قريب اختبر نفسك كده والله جيب مصحفك معاك لو مش حافظ قول الله أكبر بعد صلاة العشاء وشوف هتوصل لفين عثمان قبل الفجر كان جايب المصحف كله همة همة همة ما كانش يرضى عشان كده أبو بكر الصديق من الهمة كان نفسه يخش من الأبواب الثمانية وعمر بن الخطاب كان عارف أبو بكر إيه وكان بينافسه عادي يعني وحوصل وهعمل وبالمناسبة ما كانتش بينحته كان بيشوف هو مميز في ايه وبيعمله الاتنين كانوا بيصلوا في المسجد وده معلي صوته وده موطي صوته كان ممكن عمر بن الخطاب يقول ايه ما دام ابو بكر موطي صوته يبقى ايه الصح اوطي صوته قلده بقى لا اعلي صوتي كان شخصيه لوحده متفرده عشان خاطر كده كان حاجه لذلك عليه الهمة دائما متفرد ما يدورش على حد يولده ما تلاقيهوش ما تلاقيهوش نسخة من واحد تاني هو نسخته هو حاجة جديدة هو حاجة لها قيمة هو يرى في نفسه قيمة لذلك علا بها فلما علا بها أثر في الناس ولما أثر في الناس احتاج الناس إلى تأثيره زي يعني رأي الشيخ يعقوب كده يقول لك ايه محتاجين ناس محترفين ذكر يعني كان هو يقول لك ايه نفسي الناس تمشي تقول عليك مجنون في الشارع عمال تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على فكرة اللسان ما بيوجعش يعني مفيش واحد يقول لك ايه يا وقعدت ارغي بقى لحد ما لساني وجعني مفيش حاجة اسمها كده او واحد مثلا حس ان لسانه عرق مثلا مفيش حاجة اسمها كده تمام اللسان ما بيوجعش عادي انت ممكن تقول استغفر الله استغفر تعمل كده هو عادي ولو حصل افتراض يعني عادي ممكن بقلبك أن تذكر الله عز وجل بقلبك في ناس محترفين كورة وفي ناس محترفين صلاة محترفين لما سئل أحدهم أحد الصحابة ماذا تشتهي قال أشتهي أن أركع حتى يكسر ظهري كنت قلت لكم قبل كده إن الصحابي ده حاسس بطعم الصلاة قوي وقادر قوي بين طعم الركوع والايه والسجود مع ان السجود حلو بس طعم الركوع كان عنده احلى استطعام بقى دي يعني ناس اصحاب احوال فكان نفسه يفضل راكع لحد ما ظهره يتقطم يبقى ده بيحس بايه وهو راكع حاجه ثانيه خالص علو الهم في الهمه في العباده لما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وتدمى قدمه الشريفة من كثرة الصلاة وتبتل لحيته من كثرة البكاء قيل له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما يتقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ثالث حاجة في علو الهمة الدعوة الدعوة مصعب وما أدراك ما مصعب عنده كام سنة 18 سنة يعني أولى كلية أولى لسه في أولى وراور اللي لسه داخلين دول ده كان يحمل هم الأمة وكان أول سفير في الإسلام ومات شهيدا وكان من أغنى الأغنياء في مكة وكان يعرف بشيء عرف به النبي محمد ويوسف سيدنا يوسف كان إذا مر في طريق عرف أنه مر فيه من عطره ورد الموضوع ده عن اتنين كمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رائحة عرقه الشريفة وكانت تشبه المسك ورد عن سيدنا يوسف وورد عن مصعب ولما مات مصعب ما كان عنده كفن وكفن فيه ثيابه وما كفتش فحطوا شوية نباتات على رجله باع الدنيا مصعب لما دخل المدينة كل يوم عند قوم كل يوم عند قوم كل يوم عند قوم وفتح المدينة وحده وكفى أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ في ميزان مصعب يعني سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد من الذي جاء بهذا العبد لله عز وجل مصعب صاحب ال 18 سنة تفتكر اللي جاء في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رايح بيجهر فيهم وفي واحد تاني تفضل تبوس ايده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقول لك يا عم أنا مالي يا ابني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإما إن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يقول أيوه هو هو هو ده أنت فين أنت فين حبيبي حبيبي وابن حبيبي هو الحديث ده الحتة اللي في الآخر دي شوف صلى الله عليه وسلم عظيم شرع عظيم جميل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لا بغيته لا بغيته حلو كمل بقى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان يعني لما تشوف واحدة مش محجبة أو مش محجبة حجاب شرعي وما تتضايقش أو تشوف مدخن وما تتضايقش أو تشوف تارك صلاة وما تتضايقش أو تشوف محل خمر وما تتضايقش أو أو أو تشوف واحد بيشتم أو بيسب الدين أو بيقول كلمة مهما دقت وما تتضايقش افتكر القسم الآخر من الحديث وليس وراء ذلك ذلك حبة خردل من إيمان وافتكر أن عالي الهمة ما كان يرضى بهذا أبدا إنما عالي الهمة لا يرضى بالدنية أبدا في دينه بالمناسبة ولا في دين غيره أبدا لأول الناس تغييرا آخره آخره آخره فمن لم يستطع فبقلبه فبل فبلسانه آخره ما اعرفش يجيبها يعني آه هو ماشي على الاثنين دول قلبه دي وانا ماشي في القطر وحاجة بره ماشي بالعربية على السريع ما يتوقف لهاش انما ما فيش الا اللسان اقل شيء وما فيش عنده اقل من كده الرابعة والأخيرة عشان طولت عليكم أنا خالص علو الهمة في الحفاظ على حال القلب وإن كانت قد تجمع بالعبادة ولكن أفردتها وحدها لأهميتها وقد ذكرنا قبل ذلك في الحديث عن حنظلة وكلنا يعرفه أنه كان على قارعة الطريق يبكي فمر عليه أبو بكر قال ما يبكي قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الأزواج والضيعات والأولاد فننسى كثيرا قال أو تجد ذلك قال نعم قال نافق أبو بكر وراحوا الاثنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون على هذه الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة أي ساعة تعيشون فيها كأنكم ترون الجنة والنار رأي عين وساعة تانية تكونوا مع الأولاد والضيعات والزوجات والكلام ده مش ساعة كده وساعة أقصى الشمال ولكن دائما كنت أبحث عن من عن يقظة حنظلة في نفسه وأنه اعتبر نفسه في مأزق وفي هم شديد أنه على حالين لا حال واحد فكان متيقظا لقلبه كان متيقظا بقلبه قلما تجد من يأتي يقول حتى لنفسه أنا حاسس إن قلبي اتغير من ناحية بعض المنكرات من ساعة ما دخلت الكلية أو من ساعة لما اشتغلت في الموضوع الفلاني أو من ساعة لما اتجوزت في منكرات كنت بشوفها بشدة بقى الموضوع هين اتعودت في ايه كنت من اسبوع ولا اكتر قاعد مع واحد فبيقول لي ايه نصا لا بس المواضيع دي يمكن كانت معانا في الكلية فيها إنما لما اشتغلت حصل نوع من أنواع الإدراك الأكثر يعني فهمت حاجات ما كنتش فاهمها فحصل نوع من أنواع النضج في العلاقة فأدركت حاجات فهي لا مش على الصورة يا الحلاوة دي مش قادر يواجه نفسه إنه كان بيشوف حاجة حرام فلقى لها مخرج فمش قال لك لا انا مش وحش اه بيشتغل نفسه كان في الكلية احلى والله احسن الراجل ده يعني انما هو قال لك ايه لا احنا ادركنا العلاقة ان ممكن يكون في معرفش ايه وايه نسأل الله عز وجل العفو والعافية ابن سيرين كان إذا امرأ امرأة في منامه غض الطرف عنها واحد هو بيحلم ماشي بقى في الحلم فشاف واحدة شاف واحدة أجنبية معدية فيعمل إيه؟ قال لك فرصة بقى إحنا بنحلم وإيه؟ يلا بقى أيوة بقى اطلعوا بقى في الأ... يعني انتوا حن... هنفضلوا يعني يبقى جوه وبره لا شاف واحدة معدية قال لك إيه؟ لا أعوذ بالله وما بصش طبعا لو واحد منهم منكم ابقى قابلني لو صحيت يعني اصحى يا احمد بس ولو صحيتك انا قاعد مع ال ال ال كنت بقرا قران في الحلم عارف انا ففعلا هناك اناس تيقظوا حتى وهم نائمون اربع حاجات يا جماعه طلب العلم العبادة الدعوة اليقظة في الحفاظ على القلب طيب سريعا كده كيف أكون علي الهمة خمس حاجات هقول عناوينهم ومشيكوا عشان خاطر ما أخركمش أكتر من كده واحد وضوح الهدف الهدف يبقى واضح أنا عايز أوصل لإيه عايز أعمل إيه عايز ابقى ايه عايز اوصل لفين لو اي حاجة وانا بقول لكم لو اي حاجة دنيوية لن تنجح ولن تكون على الهمة بأي حال من الأحوال يجب أن يكون مرادك حاجتين رضا الله عز وجل والجنة فقط فقط ينعقد قلبك على هذا ينعقد قلبك على هذا اتنين الدعاء مش هنمثل على بعض كلنا كسالى وتعبانين وفينا اللي مكفينا وزماننا زمن فتن والزمن ده يعني يعني إن كان في شعار للمرحلة فإيه عودوا إلى مقاعدكم هو ده زمن عودوا إلى مقاعدكم تمام المقاع الناس كلها قاعدة مفيش كل الناس قاعدة مع الأسف كان أحد المشايخ بيقول لك إيه كثرة برامج تفسير الأحلام ده إن دل يدل على إيه آه إن الناس بتنام كتير فقاعد عمالة تحلم فعملوا لهم برامج يفسروا بقى إيه اللي بيحصل وأنتوا نايمين فعلا البرامج بت... بتتوه الناس بتتوه وبقى الواحد يبقى نفسه يحلم عشان يكلم اللي معرفش مين عشان يخاطر يقول لي كده زي كان في برنامج زمان اسمه العالم يغني ضحكوا علينا وفضلوا يقولوا لنا العالم يغني العالم هو العالم اصلا ما بيغنيش ده عالم شغال وسبقنا بالاف السنين احنا اللي عمالين كنا نغني على بعض العالم كان شغال النهارده بقى في حاجه اسمها كوكب اليابان خلاص واحد صاحبنا راح بلد غربيه فبيقول اما راجع فبقول له ايه الاخبار بقى ايه الفرق بيننا وبينهم قال لي لا لا احنا مضحوك علينا بقول له قال لي لا لا لا عارف ال اي دي والراديو ابو بكره قال ده الفرق بيننا وبينهم يعني ده ده, ده احنا وهم طبعا احنا ال اي دي فالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فاسأله أن يرزقك همة فإن أجاب بكلمة كن تكون صاحب همة ولكن كن صادقا في طلبك هذا ثلاثة معرفة الطريق الصحيح يعني إيه لا تخطق طريق التأثير أو الطريق إلى الوصول إلى الهدف أبو بكر الصديق كان صديق الأمة عمر كان إيه كان فاروق الأمة صح أبو عبيدة كان إيه كان أمين الأمة كان كل واحد أبي كان ماله كان قارئ كان قارئ كل واحد له شغلانة كل واحد يعرف يعمل حاجة ده يعرف يدرس كذا ده يعرف يدعو في كذا ده يعرف يعلم كذا ده يعرف يدعي ده يعرف يعبد ده يعرف ينفق كل واحد عنده موهبة فابحث عن موهبتك عشان خاطر ما تنفخش في قربة مخرومة العلو جميل بس مش كل الناس تعرف تطلع مش عشان خاطر حاجة ممكن الجبل الذي أريد أن أصعده مش الجبل ده الجبل اللي جنبه يعني البخاري حاجة حلوة بس مش كل الناس ينفع تكون البخاري فلو انا فضلت انفخ عشان ابقى البخاري مش هوصل انما لو عندي مؤهلاته اوصل له فحدد الهدف صح بس ما ينفعش يكون مالكش لازمه يعني لو مت بكره الصبح وما زعلش عليك الا اهلك اعرف ان انت مش عالي الهمه لازم الناس لازم الناس تزعل عليك مش عشان خاطر حاجة بس عشان خاطر كان ليك دور في الدنيا في العالم كنت مؤثر كنت ضربت المثال ده قبل كده والله ما يعني حتى عمري ما قلت له قدامي راجل ما شاء الله لا قوه الا بالله ماديا ميسور جدا جدا وشخص مهذب ومحترم وباشمهندس و و و تمام اسمه باشمهندس هشام فكان قدامي تحتينا مسجد اسمه مسجد التقوى من وانا قد كده اهو بسمع صوت الأذان بتاعه كل يوم يصحى يفتح المسجد ويأذن كل يوم يصحى من وانا قد كده اهو انا بقول الراجل ده لو مات في مشكلة هتحصل في المسجد الراجل ده له دور له دور في مساجد بتتبسل ايادي عشان خاطر يلاقوا لا حد يأذن ومش لاقيه يمكن ده دور واحد فينا بس هو ما يعرفش بس ما يجيش البخاري يأذن في المسجد ما يجيش الموهوب يعمل حاجة أقل منه ليه؟ إنه هيتحاسب على إمكانياته معرفة الطريق الصحيح أربعة عدم تضييع الوقت مطلقا ومصاحبة البطالين ضعش وقت عرفت انت عايز تنفع في ايه وعرفت هتمشي ازاي ما تضيعش وقت بقى وعايز اشتغل وكل شويه تستشير واحد واعمل لي جدول وخليك اشتغل واياك ومصاحبه البطالين الناس بتقعد مع بعض كل ما تقعد مع بعض تفضل ايه عايزين نعمل عايزين نعمل في كام شله كده كل شويه تكلمني في التليفون عايزين نقعد معاك عايز اقعد معاك عايز اقعد معاك ع- وانا عايز اقعد معاك الشهر الجاي والله يعني في حد كلمه يقول له ايه كمان ثلاث اسابيع وانا اعلم ناس اكثر مني انشغالا بس تلاقي ناس تقول لك ايه ليه كمان ثلاث اسابيع إيه، هو مش متخيل ان ممكن يكون في ثلاث اسابيع مليانين ليه لان هو في يوم والنهارده فاضل خمس ست ساعات مش عارف يعمل فيهم ايه اصلا فمش متخيل ان ممكن يحصل حاجه زي كده في ناس في شخص انا اخدت منه ميعاد بعد ست شهور وجاري والله مشغول وانا مصدق وعارف هو بيعمل ايه وعارف ان ست شهور ده ضاغط على نفسه ممكن وفي شخصيات الو يلا بينا ننزل دلوقتي يلا بينا يا باشا فين دلوقتي stand by تفرقش معاه فإياك ومصاحبة البطن خمسة والأخيرة المحاسبة الدورية أجي كمان شهر أنت تقعد مع نفسك تمسك ورقة أنا عملت إيه أنا كنت عايز أتعلم فقه وحديث و و و و كنت عايز لقيت نفسي في يوم ميول دعوية لقيت نفسي فيا معرفش ايه لقيت ان انا اقدر اعمل حاجة في المسجد لقيت ان انا عندي افكار لقيت ان انا لقيت ان انا لقيت ان انا كمان شهر اقعد عملت ايه لان زي ما قلت لكم قبل كده كل الناس بتعرف تدور العربية بس مش كل الناس بتعرف تمشي بيها في ناس بتركن على جنب خمس حاجات وضوح الهدف الدعاء معرفة الطريق الصحيح عدم تضييع الأوقات ومصاحبة البطالين المحاسبة الدورية لو عملت دول وما ضيعتش وقت ومشيت في هدفك واستعنت بالله عز وجل أكيد هيبقى لك دور فكن صاحب هم وكن فيه صاحب همة عالية هو ده على رؤوس الجبال أطلت عليكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك